بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء النهارده ان شاء الله هنكمل اخر رسمه كنا واقفين عندها آه وبعدين هنكمل تفريق الضوء وبعدين ناخد ان شاء الله المنشور رقيق وننهي باذن الله الفصل الثالث نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم آه اخذنا المره اللي فاتت كنا واقفين عند القانون A تساوي سيتا 1 زائد فاي 2 زاوية رأس المنشور بتساوي الانكسار الأولى والسقوط الثانية الرسم البياني المطلوب كان ما بين سيتا 1 وفاي 2 فأنا بتصرف إزاي؟ أنا بقول لنفسي دايما هو مين اللي موجود على محور الصادات؟ سيتا 1 فأنا بعدل العلاقة مرة ثانيه سيتا 1 تساوي A ناقص فاي 2 واقول على طول انه دي هي الصاد ودي هي السين والميل سالب واحد لان هو معامل سين والجزء المقطوع A فانا ببدا من عند الجزء المقطوع يا جماعه وبما ان الميل سالب واحد يبقى انا هنزل بالخط كده يعني الميل في هذا الرسم قيمته سالب واحد وبما ان الميل قيمته سالب واحد يبقى الصادات قد السينات يعني دي كمان ايه يعني تقصد تقول ان في الرسم ده القطعة دي كلها قدرها ايه ودي كمان قدرها ايه طيب ايه المطلوب المطلوب في الرسم ده نقط مهمة قوي اللي هي النقطة رقم واحد والنقطة رقم اتنين والنقطة رقم تلاتة محتاجين نعلق عليهم النقطة رقم واحد صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام تعرف إيه عنها أول حاجة واضحة في النقطة رقم واحد إنها موجودة على محور الصادات يعني السينات بصفر يعني فاي 2 بصفر طب لو مركز معايا فاي 2 بصفر تبقى سيتا 2 بصفر فاي 2 بصفر يعني السقوط الثانيه بصفر وسيتا 2 بصفر يبقى الخروج بصفر دول معناهم ان الشعاع خرج من المنشور عموديا طيب في معلومه ثانيه انه قيمه الايه او السيتا 1 قد ايه السيتا 1 قد الايه طيب طب ممكن بقى ترسم كمان اه ادي منشور اهو طيب ازاي الشعاع يبقى خرج عموديا اهو انه سقط بزاوية سقوط ادي فاي 1 سيتا 1 فاي 2 بصفر سيتا 2 بصفر ده الشعاع اللي خرج عموديا ماشي في تعليق تاني بقى على الرسمة دي ايه التعليق اللي على الرسمة دي تعرف تطلع لي زاوية الانحراف فين زاوية الانحراف طب صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام هي مش زاويه انحراف هي الزاويه المحصوره بين الشعاع الساقط والشعاع الخارج او امتداديهما طيب الساقط اهو لما تيجي تمد الخارج تبقى هي دي يا جماعه زاويه الانحراف ايه ده ده هنا زاويه الانحراف خارج المنشور زاويه الانحراف هنا خارج المنشور زاوية انحراف خارج المنشور وفي نفس جهة السقوط يعني التعليق ده مهم قوي زاوية الانحراف في الحالة ديت خارج المنشور وفي نفس جهة السقوط كل ده التعليق على الرسمة رقم واحد طيب رقم اتنين هنكتبها كده جنب رقم واحد وعلى نفس السيستم برضو نحاول نخليهم كلهم في الكادر لو ينفع رقم اتنين النقطة اهيت هنكتب برضو نفس التعليق هو في رقم اتنين النقطة اهي على محور السينات يعني الصادات بصفر يا اخوان يعني الصادات بصفر يعني سيتا 1 بصفر النقطة رقم اتنين اهيت عشان اللي مش شايفها كويس انا قصدي على دي انه السيتا 1 هنا بصفر طب وبما ان السيتا 1 بصفر تبقى الفاي 1 كمان بصفر طيب ده معناه ايه بقى فاي 1 بصفر وسيتا 1 بصفر يبقى الشعاع سقط عموديا طيب المعلومة الثانية كمان انه فاي 2 بتساوي ال A طيب عايز اشوف بقى الرسم نفسه ازاي سقط عموديا سقط عموديا ادي المنشور اهو والضوء سقط عمودي المرة دي طب طالب يقول ما هي نفس الرسمة ما هي فعلا نفس الرسمة بس أنا عكست الأسهم سقط عمودي يعني الفاي 1 بصفر سيتا 1 بصفر آدي الفاي 2 أدي قيمة ال A طب فين الألفا بقى طبعا دي سيتا 2 الألفا بقى مد الساقط وآدي الخارج برضو آدي الألفا أهي يبقى التعليق برضو يا جماعة انه زاوية الانحراف تقع خارج المنشور بس المرة دي بقى وفي نفس جهة الخروج أما بقى رقم ثلاثة مش هرسم لها رسمة جديدة ولا حاجة هنشرحها برضو على الرسم القديم رقم ثلاثة دي بقى معناها إيه رقم ثلاثة دي في نص الوتر لو أسقطت عمود هنا وطبعا ده مثلث متساوي الساقين هينصف الضلع ده يعني قيمة فاي 2 نص ال A طب ولو اسقطت عمود هنا هينصف برضو الضلع ده يبقى قيمة سيتا 1 نص ال A الله طب هو امتى الفاي بتبقى نص ال A والسيتا 1 نص ال A ده في وضع انها الصغرى الانحراف يعني الخلاصة ان رقم ثلاثة دي تشير الى وضع النهاية الصغرى للانحراف انه سيتا 1 قد فاي 2 قد نص ال A طيب ده كان الرسم البياني اللي فاضل هندخل دلوقتي ان شاء الله على تفريق الضوء باستخدام المنشور الثلاثي طبعا يا جماعة احنا عارفين ان الضوء الابيض بيتكون من سبع الوان وكل لون له طول موجي مختلف واختلاف الطول الموجي يؤدي إلى اختلاف معامل الانكسار اختلاف الطول الموجي يؤدي إلى يا جماعة اختلاف معامل الانكسار فمثلا أو خلينا نصغره شوية بسم الله الرحمن الرحيم لو ضوء سقط ضوء أبيض سقط على منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف ده المفروض انه ضوء أبيض عايزك تفهم معايا الموضوع أنا بقى عايز المرة دي أبدأ معاك التحليل من البر من بره من هنا الضوء الابيض اصلا ما هواش ابيض ده هو سبع الوان خد بالك ان السبعه ماشيين مع بعض هنا الاحمر ومعاهم الازرق ومعاهم كل الالوان احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسجي السبع الوان ماشيين بس طول ما هم مع بعض باينين باللون الابيض يبقى الضوء الابيض نفهم حقيقته الاول هو اساسا سبع الوان طول ما هم حزمه واحده ماشيين وواضحين باللون الابيض لما يجوا يدخلوا هنا بقى يحصل ايه دخولهم الى وسط جديد يفرض عليهم ضريبة دخول اسمها الانكسار بس السبعة لما يجوا ينكسروا مش هينكسروا زي بعض كل واحد هينكسر بزاوية غير اخوه طب ايه السبب ان كل واحد فيهم له طول موجي غير اخوه يبقى نقول تاني انا عندي السبع طيب هنخرج لفاصل ونرجع على طول ان شاء الله السلام عليكم
سنعود إن شاء الله حان الآن موعد أذان العصر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتودد
عدنا بفضل الله بفضل الله
السلام عليكم نكمل شغلنا آه، دلوقتي احنا كنا بنتكلم على تفريق الضوء باستخدام المنشور قلنا لو الضوء الابيض اساسا نفهم اساسه ايه الضوء الابيض سبع الوان ماشيين مع بعض كلهم طول ما هم مندمجين فباينين باللون الابيض انما لما نيجي ندخل هيحصل انكسار الانكسار ده لو كلهم انكسروا مع بعض يبقى هيفضلوا باللون الابيض انما اللي هيحصل ان كل لون منهم هينكسر بزاويه مختلفه عن الاخرين هينكسر مرتين فهتحصل التفرقه ديت وهيكون اقل الالوان في الانحراف هو اللون الاحمر واكبرها في الانحراف هو اللون البنفسجي طبعا ترتيب الالوان احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسجي طب السؤال بيجي ازاي والاجابه ازاي السؤال بيقول لي علل يتفرق الضوء الابيض الى سبع الوان اذا سقط على منشور ثلاثي في وضع النهايه الصغرى للانحراف تعالوا نقول الإجابة بطريقة واحد اتنين تلاتة يعني إجابة مقسمة لعناصر عشان ما انساش حاجة أقول له واحد يتكون الضوء الأبيض من ألوان لها أطوال موجية مختلفة اتنين لكل طول موجي معامل انكسار خاص به حيث إلا إن عكسي مع اللمبة طب وبالمرة بقى الألفا اللي هي زاوية الانحراف طردي مع الإن والإن عكسي مع اللمبة فهيكون الألفا اللي هي زاوية النهاية صغر انحراف عكسي مع اللمبة فهروح كاتب ثلاثة فيكون لكل طول موجي زاوية انحراف خاصة به أقول بقى في الآخر لذلك ينحرف كل لون بزاوية مختلفة فتخرج الألوان متشتتة ما هو لو كلهم انحرفوا بنفس الزاوية يبقى مش هيخرجوا متشتتين طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم المنشور الرقيق آخر أركان الفصل تعالوا نشوف المنشور الرقيق برضو نقسمه العناصر كده قبل ما نشتغل المنشور الرقيق ايه التعريف هو منشور ثلاثي ماشي زاوية رأسه لا تزيد عن عشر درجات يعني شكله ايه يعني شكله اهو زاوية رأسه لا تزيد عن عشر درجات وهو دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف كان نفسي أفهم الجملة دي طب نحاول نفهمها كده وهو دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف ليه؟ هو معناها إيه الجملة؟ ان هو دائما بيكون زاويه انحرافه صغيره جدا طب ايه السبب صلى على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم لو انت عندك الضلعين اللي هيسقط ويخرج منهم الضوء متوازيين فكان الضوء هيسقط كده وينكسر كده ويخرج كده فيبقى الساقط يوازي الخارج يعني مفيش انحراف مش ده بيحصل في متوازي المستطيلات اه يعني كل ما يكون الضلعين متوازيين يبقى ما فيش انحراف طيب وكل ما نعمل كده يزداد الانحراف لان كده الزوايا هيحصل بينها فروقات كبيره فيزداد زاويه الانحراف يعني يا جماعه الخلاصة هو ليه دايما زاوية انحرافه صغيرة لأن الساقين دول اللي بيدخل ويخرج منهم المنشور قريبين جدا من التوازي طب ليه قريبين من التوازي لأن زاوية الرأس صغيرة طيب ما تيجي بقى كده ناخد على الإجمال إن كل ما تكون زاوية الرأس صغيرة كل ما الانحراف هيبقى أقل طيب يبقى الخلاصة يا جماعة ليه المنشور الرقيق دايما في وضع انها استغرى انحراف هقول لان الضلعين اللي بيدخل ويخرج منهم الضوء آه يكادوا يكونوا متوازيين او يعني زاويه الانحر... زاويه الراس بينهم صغيره فده اللي بيؤدي الى صغر زاويه الانحراف طيب ايه اول حاجه مطلوبه اخبار زاويه الانحراف هنا قيمتها ايه بص يا سيدي بما ان المنشور الرقيق دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف إذا إن تساوي ساين ألفا زائد A على 2 على ساين A على 2 مش انت بتسالني عن زاويه انحراف المنشور الرقيق فانا بقول لك اه المنشور الرقيق مش هو دايما في وضع انها صغر انحراف خلاص ينفع استخدم العلاقه دي طيب في كمان حاجه ممكن نستخدمها اللي هي ايه وبما ان المنشور الرقيق زواياه صغيره جدا زوايا اللي هي مين بقى السقوط والانكسار وكله صغير طب ليه ما هو ألفا صغيرة وإيه صغيرة وهتقسمهم على اتنين كمان وهنا إيه على اتنين كمان يعني بتتكلم في زوايا قيمتها 3 4 5 بالكتير يبقى بما أن المنشور غير زواياه صغيرة جدا طيب وبعدين إذا sine الزاوية تكاد تساوي الزاوية بالتقدير الدائري مش فاهمها أنا دي طب صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام الآلة جنبك هات sine خمسة هيطلع لك كسر معرفش هو كام sine خمسة ماشي وبعدين هات خمسة في طه على 180 هيطلع لك تقريبا نفس الكسر خمسة في طه على 180 دي اللي هي بالتقدير الدائري يعني تقصد تقول ان الزوايا الصغيرة اللي هي 2 و3 و4 و5 الساين بتاعها قد قيمتها بالتقدير الايه الدائري اه يبقى بما ان المنشور رقيق ماله زوايا صغيره جدا اذا sine الزاويه قد الزاويه بالتقدير الايه الدائري طب اذا انا ممكن اشيل بقى sine الزاويه دي خالص واعوض عن الزاويه بس بالتقدير الدائري يعني القانون يقول ايه بقى بدل sine هقول الفا زائد A على 2 الكل بالتقدير الدائري على A على 2 بالتقدير الدائري طيب ماشي ينفع اشطب الدائري مع الدائري اه اشطب الدائري مع الدائري ليه ما هو الدائري هنا يعني تضرب في طاعه على 180 وهنا في طاعه على 180 طب ما تتشال اه طب لما يتشال الدائري مع الدائري طب ما انت هتشيل الاثنين مع الاثنين طب ما هو ده كله كده هيساوي ايه بقى الفا زائد A على A اوعى تقول لي شيل ال A مع ال A اذا ال n بتساوي الفا زائد A على A طب انا بعمل ده كله اساسا عشان اجيب الالفا طيب يبقى الالفا هتساوي A n ناقص A الالفا هتساوي ايه ان ناقص ايه طب وناخد بقى الايه عامل مشترك ويبقى كده خلصنا يبقى الان بتساوي ايه بقى ايه ان ناقص واحد معلش دي الالفا هتساوي ايه في ان ناقص واحد وهو ده استنتاج زاويه الانحراف في المنشور الرقيق محتاجين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نبدا تاني من اول هنا بقى معلش فوق كده يبقى الالفا بتساوي ايه ان ناقص واحد هي دي زاوية مين الانحراف في المنشور الرقيق أكمل تتوقف على مين ومين مجرد النظر تتوقف على زاوية رأس المنشور وعلى معامل انكسار مادته طب بالمرة بقى ما أنا ما ينفعش هنا ما قارنش يجي لك في الامتحان ويقول لك قارن بين زاوية الانحراف في المنشور رقيق وزاوية انحراف المنشور العادي زاوية انحراف المنشور العادي أهي ألفا بتساوي فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص A تبقى الالفا تتوقف على ايه بقى وايه وايه في المنشور العادي زاوية الرأس زاوية السقوط وزاوية الرأس ومعامل الانكسار ايه ده يبقى لو قارنا بين الزاويتين كده واحنا شايفين انه في المنشور العادي زاوية الانحراف تتوقف على زاوية الرأس ومعامل الانكسار وفي الرقيق الرأس ومعامل الانكسار بس في العادة بتتوقف على زاوية السقوط وميجي السؤال يقول لك علل لا تتوقف زاوية الانحراف في الرقيق على زاوية السقوط أقول له لأنه دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم القانون اللي احنا اشتغلنا عليه من شوية دوت القانون الصغير ده اهو نرجعه تاني له مجموعة رسم بياني قوي جدا ألفا منشور رقيق A N ناقص واحد نقول رسم عادي وبعدين رسم نعليه شوية لما أحط لك هنا ألفا وهنا A يبقى دي الصاد دي السين ده الميل ومفيش جزء مقطوع يبقى أطلع كده أهو وتقول لي إنه الميل دلتا ألفا على دلتا A بيساوي N ناقص واحد طب تمام طب ممكن برضو ألفا و N ناقص واحد واطلع كده لأن هتبقى دي الصاد ودي السين وده الميل ومفيش جزء مقطوع يبقى الميل هنا دلتا ألفا على دلتا N ناقص واحد قوم تساوي ال A بسأل طلبة كتير في الحتة دي اقول له عند النقطة دي ال N بكام يقول لي بصفر يا عم ركز هنا مين اللي بصفر N ناقص واحد يبقى عند النقطة دي ال N بكام بواحد ما هو ال N ناقص واحد بصفر تبقى ال N بواحد طب والالفا بكام بصفر ايوه ما هو لما يكون معامل الانكسار واحد يبقى انت بتتكلم على فراغ ويبقى هنا زاويه الانحراف بصفر طيب دول رسمتين صغيرين نخلي الكادر زي ما هو كده ونعمل رسمتين تانيين ان شاء الله الفا بتساوي A N ناقص واحد نعلي الموضوع شويه بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هقول لك بقى الفا و A لا مش و A و N هناخد الفا و N وده مهم جدا عشان تتعامل هنا بقى صح لازم تحرر ال N من جوه القوس تبقى الفا بتساوي A N ناقص A طيب ساعتها بقى تركز قبل ما تشتغل كده تقول لنفسك ايه انه دي الصادات طب ودي السينات طب والميل ايه طب والجزء المقطوع سالب A الله يبقى تنزل بالخط تحت وتبدأ من عند سالب A وتطلع بالخط لفوق وتقول هنا انه الميل دلتا الفا على دلتا N بيساوي ايه يسألك في الامتحان وده سؤال معتاد طبعا ما يبقاش جايب لك هنا ويقول لك النقطة دي قيمتها ايه اقول له قيمتها سالب ايه طب والنقطة دي يا عم بقى النقطة دي يا سيدي ركز كده شوية عندها انت على محور السينات تبقى الصادات بصفر يعني الفا بصفر من غير ما نبص للرسمة امتى ما يحصلش انحراف لما يكون معامل الانكسار بواحد طب لما نبص للرسمة الفا بصفر ازاي ال N بواحد اطلع للمعادله لما الالفا تكون بصفر بيساوي A N ناقص A يعني لو عوضت هنا هيبقى صفر بيساوي A N ناقص A قوم تطلع الان هنا قيمتها بواحد يبقى يا جماعة النقطة دي في غاية الأهمية الألفا بصفر والإن بواحد طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لو أنا معايا كذا منشور رقيق أكتر من منشور رقيق قلت تاني أكتر من منشور رقيق من مواد مختلفة وبزوايا مختلفة زوايا رأس مختلفة أكتر من منشور رقيق مختلفين عن بعض خالص همثلهم على نفس الرسم ما بين الألف وما بين الإن خد بالك هيطلعوا كده بالظبط يعني لو تم تمثيل أكتر من منشور رقيق العلاقة ما بين ألفا وإن بتاعته الإنات مختلفة وال الإيه مختلفة هيطلع الموضوع إزاي بقى هيطلع إنه كله لازم يمر بنقطة صفر واحد لأنه دايما لما هيمر الخط هنا الألفا لما تبقى بصفر الإن لازم تكون بواحد طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم آه نتنقل بعد كده لجدول مهم جدول يا استاذ معتز هناخد السبوره كلها فيه ان شاء الله الجدول هنلم فيه الاجزاء اللي فاضله من الفصل اسمه الانفراج الزاوي والانحراف المتوسط وقوه التفريق اللوني هنتكلم على الانفراج الزاوي والانحراف المتوسط وقوة التفريق اللوني عايز اجيب اصل الموضوع اصل الموضوع يا جماعة ان لو افترضنا انه ده منشور رقيق وان احنا اخدنا ضوء ابيض ساقط اهوت اخدنا اللون الاحمر اللي هو اقل الالوان انحرافا واللون الازرق احنا ممكن نركز بس دقيقة على الرسم يا استاذ معتز وبعدين نرجع تاني للجدول كله لو مدينا الازرق دوت ومدينا الاحمر دوت الزاوية ديت بيسموها الانفراج الزاوي الانفراج ايه الزاوي الانفراج الزاوي هو الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الأحمر والأزرق الخارجين من المنشور طيب تاني معلش يا استاذ نحاول نكبر الرسمة دقيقة واحدة الانفراج الزاوي ده اهو ايوه الله ينور الانفراج الزاوي هو الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الأحمر والأزرق طيب كمان انه ده المفروض الضوء الابيض لو مديناه كده على استقامته يا جماعه هيتكون عندي زاويتين بس عشان برضه الموضوع يبقى اوضح من كده هنخلي الكادر زي ما هو انا هرسم بره اكبر ايه اكن ده الضوء الابيض وانه دوت الشعاع الاحمر ودوت الشعاع الازرق بالظبط كده المفروض انه الزاويه دي اسمها الفا blue اللي هي زاويه انحراف الازرق وانه الزاويه دي الفا red وطبعا دي بتساويها بالتقابل بالراس طيب الالفا blue هتساوي الالفا red زائد الزاويه دي اللي هي الانفراج الزاوي لانها خارجه يبقى من الشكل الهندسي دوت الالفا blue يا جماعه خارجه عن المثلث ده فهتساوي مجموع زواياها ما عدا المجاورة لها فهتساوي ألفا red زائد الانفراج ألفا blue بتساوي ألفا red زائد الانفراج يبقى الانفراج الزاوي هيساوي ألفا blue ناقص ألفا red الانفراج الزاوي ألفا blue ناقص إيه؟ ألفا red وده اللي أنا عاوزه ونكمل عليه بقى نرجع تاني بقى للجدول كده إن شاء الله يبقى الانفراج الزاوية يا جماعة عشان الناس اللي كانت حافظاه بس مش فاهماه هو الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاع الأحمر والأزرق ماشي الخارجين منشور رقيق وبرضه الانفراج الزاوي بيساوي ألفا blue ناقص ألفا red طب هو الألفا blue A في N blue ناقص واحد طب والألفا red A في N red ناقص واحد بعد الحذف تطلع ايه في ان بلو ناقص ان ريد يبقى دي قيمة الانفراج الزاوي يا ترى وحدة قياسها درجة يا ترى تتوقف على زاوية الرأس ونوع مادة المنشور طيب تمام يبقى ده الانفراج الزاوي يسألني في الامتحان سؤال مشهور ما معنى أن الانفراج الزاوي للمنشور الرقيق بيساوي مثلا 3 درجة أقول له أي أن الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الأحمر والأزرق الخارجين من منشور رقيق بيساوي 3 درجة بس هو بيبقى أقل من كده 3 من 10 مثلا طيب ده الانفراج الزاوي وقلنا إن العوامل بتاعته إيه يا إخوانا زاوية الرأس ونوع مادة المنشور أما الانحراف المتوسط الشعاع المتوسط بين الأحمر والأزرق هو الأصفر يبقى الانحراف المتوسط هو زاوية انحراف الشعاع الأصفر وده بيساوي ايه في ان يلو ناقص واحد ايه في ان يلو ناقص واحد ويقاس برضو بالدرجة وكمان يتوقف على برضو زاوية رأس المنشور ونوع مادته بس عندي ملاحظات ان N yellow ممكن تحسبه من N blue زائد N red على 2 وسط حسابي يعني وممكن برضو الالفا yellow تجيبها من الفا blue زائد الفا red على 2 برضو وسط حسابي طيب الجزء الثالث بقى ونخلي بقى الكادر كله كده ان شاء الله اسمه قوة التفريق اللوني قوة التفريق اللوني اسمها أوميجا ألفا مجرد هتقسم ده على ده يعني أقسم الانفراج الزاوي على الانحراف المتوسط يعني هيساوي A في N بلو ناقص N red على A في N yellow ناقص واحد بشطب ال A مع ال A فيطلع قوة التفريق اللوني بتساوي N blue ناقص N red على N yellow ناقص واحد طيب تمام يسألني ايه وحدة قياس قوة التفريق اللوني هقول ملوش ملوش وحدة لانه نسبة بين كميات متماثلة وكمان الانات كلها ملهاش يونتس طيب يسألني يتوقف على ايه ودي مهمة جدا يتوقف فقط على نوع مادة المنشور ولا يتوقف ودي مهمة وجات في امتحان قبل كده على زاوية رأس المنشور وموضوع زاوية الرأس ده مشروع رقيق طبعا زاوية الرأس يقول لك إيه كلما زادت زاوية الرأس فإن الانفراج الزاوي أقول له يزداد الانحراف المتوسط يزداد إنما قوة الانحراف المتوسط أهو أما قوة التفريق اللوني بزيادة زاوية الرأس لا تتغير قوة التفريق اللوني ده كمان ممكن يعمل لي رسم بياني إيه المشكلة إنه يعمل لي علاقة ما بين الانفراج الزاوي وزاوية الرأس هتطلع طردي والميل n blue ناقص n red طيب علاقه ما بين الانحراف المتوسط وزاويه الراس برضه هتطلع طردي والميل ان يلو ناقص واحد طيب لو عمل لي علاقه بقى ما بين قوة التفريق اللوني وزاوية الرأس مفيش علاقة يعني مهما تغير زاوية الرأس قوة التفريق اللوني ملهاش علاقة بزاوية الرأس طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كده الحمد لله على قد ما قدرت لميت الباب الاولاني طيب ان شاء الله ان قدر انا ما باخدش اتصالات بس الح- الحلقه اللي جايه ان شاء الله ممكن نخلي 10 دقائق في الاخر للي عنده سؤال في الباب الاولاني ده ان شاء الله اللي هيكون الحلقه اللي جايه طيب احنا الم- المره اللي جايه ان شاء الله هنبدا الباب الثاني المواقع وطبعا احنا كده متاخرين بس انا بصراحه محتار يا ترى امشي براها عشان الناس اللي معتمده على شغل القناه ولا اسرع شويه عشان احصل الناس هو عموما كده كده يعني لو انت مسابقني خلي الجزء اللي انت شغاله معايا مراجعه ولو انت ماشي معايا بالتفصيل حاول تسبق شويه عشان انت كده متاخر فان شاء الله المره اللي جايه هحاول اكون اسرع شويه يعني المره اللي جايه هناخد الكثافه والضغط والضغط عند نقطه في باطن سائل واتمنى نوصل للانبوبه ذات الشعبتين وممكن دلوقتي ندي مقدمة عن الفصل هو الفصل اللي جاي اسمه خواص المواقع الساكنة خواص المواقع الساكنة الفصل الرابع مش عارف قد ايه وقت فاضل طيب فاضل دقيقتين ممكن ندي مقدمة بس قبل المقدمة انا محتاج اطلب من حضراتكم طلب صغير آه، انا عندي طالبة من طالباتي تحتاج للدعاء هي في مرض عضال فارجو يا ريت كل الناس اللي عنده مريض واللي ما عندوش مريض نجتمع كلنا على دعاء واحد يا ريت لو سمحتوا لانه والله العظيم بالدعاء ان شاء الله هنقدر باذن الله فانا حاطط نفسي مكان باباها آه وتخيل حضرتك انه لما يكون طالب في ثانوي عام وفي مرض شديد جدا ربنا يا رب يشفي مرضانا كلهم بس اسالكم الدعاء يا ريت الناس كلها تدعي ونتكاتف على الدعاء لمرضانا ان شاء الله طيب ال- المقدمة اللي هنتكلم فيها اسم الفصل خواص المواقع الساكنة المواقع جمع مائع والمائع هو كل مادة قابلة للانسياب ولا تتخذ شكلا محددا كل مادة قابلة للانسياب ولا تتخذ شكلا ايه محددا زي السوائل والغازات طيب ايه الخواص اللي احنا هندرسها اول خاصية هي الكثافة طيب يعني ايه الكثافه الكثافه طبعا دي خاصيه بتختلف من ماده لاخرى كثافه الحديد غير كثافه الالومنيوم ليه ليه كثافه الحديد غير كثافه الالومنيوم غير كثافه النحاس بيرجع ده لاختلاف الوزن الذري والمسافات البينيه يبقى تختلف الكثافة من مادة لأخرى بسبب اختلاف الوزن الذري والمسافات البينية وبيشاوروا لي الوقت انتهى إن شاء الله هنبدأ حلقتنا اللي جاية بإذن الله مع خواص المواقع الساكنة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته